عليكم ورحمه الله وبركاته هنتابع مع بعض تفاعلات عناصر الاقلاء مع الصفات الكيميائيه الخاصه بيها قلنا عنصر الليثيوم اقل نشاط موجود عندي في العناصر دي كنا قبل الفاصل بنتابع مع بعض وبنتعرف على احتراق هذه الفلزات او تفاعلها مع عنصر الاكسجين عنصر الاكسجين طبعا مع الليثيوم هيطلع معايا عندي اكسيد عادي جدا هو اكسيد ليثيوم الصوديوم انشط من الليثيوم لما يتفاعل مع الاكسجين بيديني فوق اكسيد صوديوم بوتاسيوم يتفاعل مع الاكسجين بيدينا سوبر اكسيد البوتاسيوم طبعا افضل اكسيد او الاكسيد المثالي لهذه العناصر اللي هو اكسيد عادي سواء كان اكسيد ليثيوم او اكسيد صوديوم او اكسيد بوتاسيوم لو انا خدت عنصر الليثيوم وفعلته مع الاكسجين باي نسبه بيطلع اكسيد عادي الصوديوم لو انا خدته وفعلته مع الاكسجين من غير ما اسخن خالص بيديني اكسيد عادي بس اللي موجود عندي في منهجي ان الصوديوم مع الاكسجين بالتسخين بيديني فوق اكسيد الصوديوم كلنا عارفين ان الاكسيد العادي عدد تاكسد الاكسجين فيه بكام بسالب 2 فوق الاكسيد بسالب 1 سوبر اكسيد بسالب نص الاكاسيد دي انا ممكن احضرها بطريقه سهله جدا جدا هنشوف سؤال دلوقتي من غير معادلات خالص ونتعرف عليه بس الاول في سؤال معانا نسمع اجاباتكم فيه او نوضحه مع بعض لو عرفنا الاجابه نحاول كده تكون اتصالاتكم معايا اختار الاجابه الصحيحه بيحتوي مركب فوق اكسيد الصوديوم على ايون هل O- سالب واحد ولا O2 سالب اتنين ولا O2 سالب واحد طبعا إجابة السؤال دي موجودة في كتاب المدرسة دي في وسط شرح الجزئية دي موجودة معانا في كتاب المدرسة نسمع كده معايا في الأول قلت ليثيوم حرقته في جو من الأكسجين اداني أكسيد ليثيوم صوديوم في جو من الأكسجين ادانا فوق أكسيد الصوديوم بوتاسيوم مع الأكسجين ادانا سوبر أكسيد سوبر الاكسيد البوتاسيوم ليه فايده كبيره جدا واهميه كبيره جدا انه بيستبدل غاز ثاني اكسيد الكربون بغاز الاكسجين بيوجد في الاماكن المغلقه زي الطيارات زي الغواصات الناس اللي بتقعد في طياره وبتسافر مسافات بعيده اللي موجود في الغواصه تحت بنشوفها كده ايه مفيش اي انابيب اكسجين معاها طب بيتنفسوا ازاي ما اقدرش افتح اي شباك من الطياره او غيره في مناطق معينه ايه اللي بيحصل بيتنفسوا عن طريق ايه ان بيبقى موجود سوبر اكسيد البوتاسيوم في مرشحات خاصه في داخل جدران الطياره بتستخلص ثاني اكسيد الكربون مننا عن طريق وجود عامل حفاز اللي هو كلوريد النحاس الثنائي طبعا كلنا عارفين العامل الحفاز عامل الحفاز اللي هو الماده اللي بتزود سرعه التفاعل او بتغير معدل التفاعل زي ما هنعرف في الباب السابع وبيديني كربونات بوتاسيوم زائد ايه جزيئات اكسجين لاحظوا معايا خد اتنين جزيء طلع كام جزيء ثلاثة جزيء اكسجين يبقى هو اساسا حتى بيزود نسبه الاكسجين اللي موجوده والمتوفره اللي موجوده مع العناصر المختلفه او في الاماكن المغلقه. طيب بالنسبه للاكاسيد دي اكاسيد العناصر دي نشطه جدا جدا افضل اكسيد فيها هو الاكسيد المثالي بحضرها ازاي؟ بنمرر او بندوب الفلز نفسه داخل سائل النشادر او النشادر المسال ومرر عليه نسبه محسوبه من عنصر الاكسجين. بنعرف إذا كان طلع أكسيد عادي أو فوق أكسيد أو سوبر أكسيد قلنا الأكسيد المثالي لهذه العناصر هو الأكسيد العادي ممكن أرمز له زي كتاب المدرسة ما كاتب اللي هو X2O أو أي رمز M2O المهم إن دي أكاسيد عادية الأكسيد العادي ده أفضل هذه الأكاسيد طيب عناصر الأقلاء صعب قوي إن أنا أحضرها في الطبيعة بطرق كيميائية بسيطة عنصر الصوديوم أحضره إزاي؟ عنصر البوتاسيوم كان في عالم من العلماء الكبار جدا في علم الكيمياء يسمى ديفي ديفي دوا ده خلي بالكم يا جماعه من اسامي العلماء لازم يجي لنا سؤال في الامتحان اذكر دور العالم فلاني ويروح كاتب اسمه ديفي ده حضر ايه حضر الصوديوم وحضر البوتاسيوم بس بالتحليل الكهربي قدر يحررهم بالتحليل الكهربي بس حضرهم ازاي عن طريق ايه مصهور ولا محلول لا احضر مصهور هاليدات هذه العناصر الهاليدات اللي هي الهالوجينات مع فلزات الاقلاء زي كلوريد صوديوم بروميد صوديوم يوديد صوديوم فلوريد صوديوم دي هاليدات الصوديوم احنا عندنا اشهر واحد فيهم اللي هو كلوريد الصوديوم اللي هو الملح الصخري ديفي قدر يحضر الصوديوم قدر يرجع الالكترون المفقود ما هو كلوريد صوديوم ده اتكون ازاي الصوديوم كان اساسا 2 8 1 11 لما اتحد مع الكلور ب 2 8 فقط بايون موجب والكلور كان 2 8 7 اتحد مع الصوديوم ب 2 8 8 حاول العلماء ان يرجعوا الالكترون المفقود صعب جدا لان العناصر الاقلاء دي نشطه نشطه جدا سهله الاكسده عوامل مختزله قويه صعب ارجع الالكترون المفقود بطرق كيميائيه عاديه ولكن دي في قدر يرجع الالكترون عن طريق التحليل الكهربي اجهزه خاصه للتحليل ان هو عمل تحليل كهربي لمصهور هاليدات هذه العناصر فرجع الالكترون مكانه وتحول عندي عندي زي المثال اللي قدامي على السبوره ده ايون الصوديوم اكتسب الالكترون تحولت الى ذره صوديوم عن طريق يا جماعه التحليل الكهربي بس لمصهور هاليدات هذه العناصر مصهور كلوريد الايه الصوديوم آه السؤال اللي معانا على السبوره بقول بيحتوي فوق اكسيد الصوديوم على ايون ايه طبعا انا بقول الايون اللي هو minus واحدة ولا O2 سالب 2 شحنته سالبه سالب 2 ولا O2 سالب 1 فوق الاكسيد لاحظوا معايا عدد التاكسد كده معانا فوق اكسيد الصوديوم عدد تاكسد عنصر الاكسجين فيه سالب واحد هو عباره عن كام جزيء ثنائي ذرتين جزيء ثنائي وبيحتوي على ايه على عدد تاكسد سالب واحد يبقى هنا الاجابه بتاعتي الصح اللي هو ال O2 minus 2 أو O2 سالب 2 يبقى دلوقتي عندي بالنسبة للأكاسيد اللي اتكونت كانت أكاسيد مختلفة بتتكون على حسب درجة نشاط هذه الفلزات درجة نشاط هذه الفلزات طبعا أقلهم نشاط عنصر إيه الليثيوم قدرنا نحضر الصوديوم بطريقة ديفي قدر أيضا ديفي يحضر البوتاسيوم العلماء حضروا باقي عناصر الأقلاء بنفس الطريقة بالتحليل الكهربي تعالوا نتعرف دلوقتي على جزء مهم تاني مركبات الصوديوم مركبات الصوديوم عندي أشهر هذه المركبات هيدروكسيد صوديوم أو كربونات الصوديوم المتبلرة أو المائية اللي هي متبلرة مائية أو متهدرتة عندي مركبين مركب NaOH صودا كاوية مركب Na2CO3 صودا الغسيل طبعا الصودا الكاويه مركب كلنا عارفينه من المرحله الاولى للثانويه في الصف الاول هيدروكسيد الصوديوم ليه استخدامات كتيره جدا جدا اولا صناعه ورق صناعه صابون صناعه ايه كمان ها نسمع كلنا ونحاول نجاوب الكل يصحصح معايا صوديوم هيدروكسيد صوديوم بحضر منه ايه بصنع منه الورق بصنع منه الصابون بستخدمه في تحضير ما يسمى بصودا الغسيل اللي هي كربونات الصوديوم هيدروكسيد صوديوم بيستخدم في إزالة الشوائب الحمضية من آبار البترول هيدروكسيد الصوديوم بيستخدم في صناعة الحرير الصناعي هيدروكسيد الصوديوم بيستخدم في صناعات كتيرة جدا وأهمها كيميائيا تحليليا الكشف عن بعض الكاتيونات الموجبة بيكشف عن كاتيونات الأقلاء ولا كاتيونات ايه لا كاتيونات القلويات بصفه عامه هيدروكسيد الصوديوم بيكشف عندي عن ايه عن ايونات النحاس موجب 2 عن ايونات الالومنيوم ودي هيكون لينا مجال جميل فيها دلوقتي عن ايونات الحديد الثنائي والجزء ده اللي هكتبه ده او الحديد الثلاثي معانا في الباب الايه الباب الخامس نعرفه مع بعض دلوقتي عندي بقول هيدروكسيد الصوديوم بيكشف عن مركبات كتيرة جدا بيكشف عن أملاح النحاس لو خدنا أملاح النحاس مع هيدروكسيد صوديوم بيتكون معايا راسب لونه أزرق اللي هو هيدروكسيد النحاس أسخنه يتحول إلى راصب لونه إيه أسود يبقى أي ملح من أملاح النحاس الثنائية وخلي بالك من موجب اتنين الناس اللي دخلت في الباب الخامس واشتغلت فيه احنا عارفين النحاس بارامغناطيسي جزئيه هقولها في الباب الخامس بارامغناطيسي ولا ضايع لا ده هنا النحاس الثنائي هو اللي بارامغناطيسي هو اللي ملون عندنا بالنسبه لهيدروكسيد الصوديوم قلت استخداماته كتيره هن... هنوضح حته الكشف دي مع النحاس الثنائي بيدي ايه راسب لونه ازرق من مركب ايه من مركب هيدروكسيد النحاس CuOH by 2 راسب يبقى بيدوب ولا ما بيدوبش لا طبعا يا استاذ ما بيدوبش هيدروكسيد مين نحاس لو خدت هيدروكسيد النحاس يتحول الى اكسيد نحاس راسب لونه اسود مع املاح الحديد الثنائيه او الثلاثيه ملح الحديد الثنائي بيديني FeOH by 2 هيدروكسيد حديد ثنائي راسب لونه ابيض سبته شويه في الهواء اتحول لابيض مخضر او اخضر باهت مع الحديد الثلاثي بيدي اف اي او اتش باي 3 هيدروكسيد حديد ثلاثي لونه بني محمر صدأ الحديد اللي هو احمر بني مع الالومنيوم انا ركنته دلوقتي ايه اللي حصل اخد اي مركب فيه كلوريد الومنيوم كبريتات الومنيوم اي مركب يحتوي على ايونات الالومنيوم الثلاثيه بيدي راسب من ايه AlOH by 3 هيدروكسيد الومنيوم راسب لونه ابيض قوامه جيلاتيني راسب ابيض جيلاتيني ازود كميه اكتر من هيدروكسيد الصوديوم يختفي الراسب لتكون مركب اسمه ايه او رمزه الاول NaAlO2 ميتا الومنيات صوديوم هذا الراسب اللي موجود اللي هو الابيض اللي هو هيدروكسيد الالومنيوم لما حطيت له هيدروكسيد صوديوم ايه اللي حصل اللي هو بدا يتفاعل معاه يا استاذ السنه ده هيدروكسيد ايه صوديوم وده هيدروكسيد الومنيوم هيتفاعلوا مع بعض هنحاول نجاوب كده نرجع بالذاكره للباب الثاني هيدروكسيد الومنيوم وهيدروكسيد صوديوم الومنيوم بلاش الومنيوم حط هيدروكسيد حديد مش هيتفاعل مع هيدروكسيد صوديوم حط هيدروكسيد نحاس مش هيتفاعل مع هيدروكسيد صوديوم طب اشمعنى الالومنيوم لان ده ماده امفوتيريه ماده متردده ده متردد اكاسيد الالومنيوم او هيدروكسيداتها كلها مواد متردده تتفاعل مع الحمض كانها قلوي ومع القلوي زي اللي هيدروكسيد الصوديوم كانها حمض اقول تاني النقطة الجميلة دي انا عندي هيدروكسيد صوديوم ضفت له مركب فيه الومنيوم بدأ يدي راسب لونه ابيض جيلاتيني زودت اكتر من هيدروكسيد الصوديوم بدأ يختفي الراسب اختفى ليه اكيد اتكونت مادة قابلة للذوبان بدأت المادة دي تدوب المادة اللي موجودة معانا دي اللي هي عبارة عن ايه ميتا الومنيات ايه صوديوم قابلة للذوبان طيب كان في سؤال قبل كده جميل موجود في بعض الكتب الجميلة ان اتش 4 او اتش ده هيدروكسيد امونيوم ازاي يا استاذ نميز ما بين هيدروكسيد امونيوم وهيدروكسيد صوديوم انا قلت دلوقتي خدت هيدروكسيد الصوديوم مع النحاس ادى راسب ازرق اسود بالتسخين مع الالومنيوم ادى راسب ابيض جيلاتيني هذا الراسب لما زودت له هيدروكسيد صوديوم اختفى الراسب لتكون ميتا الومنيات صوديوم خدته مع املاح الحديد الثنائيه ادت راسب ابيض مخضر املاح حديد ثلاثيه راسب بني محمر حط هيدروكسيد الامونيوم بلاش هيدروكسيد صوديوم نفس الكلام هو هو نفس الالوان بس في نقطه صغيره مع الالومنيوم بقى تظهر الحته الجميله حط هيدروكسيد الامونيوم يدي راسب ابيض جيلاتيني زود هيدروكسيد الامونيوم مش هيختفي الراسب يبقى ازاي اميز ما بين هيدروكسيد صوديوم وهيدروكسيد امونيوم اضيف ملح من املاح الالومنيوم الثلاثيه مع الصوديوم بيدي راسب لونه ابيض جيلاتيني يختفي بالزياده ليه اختفى بالزياده لتكون ما يسمى بميتا الومنيات ايه صوديوم قابله للذوبان طيب حط هيدروكسيد امونيوم مش هيختفي الراسب هيفضل موجود مهما زود من كميه ايه هيدروكسيد الامونيوم يبقى هيدروكسيد الصوديوم ليه استخدامات كتيره اهمها في علم الكيمياء التحليليه الكشف عن بعض الكاتيونات عن الشقوق القلويه الموجبه مع النحاس ارجع بالكلام واقول بيديني راسب لونه ايه ازرق الراسب ده اسمه ايه هيدروكسيد نحاس اسخنه يتحول لراسب لونه ايه اسود طب ليه كون راسب اسود لتكون ايه اكسيد ايه صوديوم اسود طيب حطه مع الالومنيوم راسب ابيض جيلاتيني زود هيدروكسيد الصوديوم يختفي الراسب مش موجود الراسب عندي اختفى لتكون ماده قابله للذوبان تسمى ميتا الومنيات الايه الصوديوم سؤال علي المهم ده بيجي كتير جدا في الامتحانات عندنا كمان مع هيدروكسيد حديد ثنائي وثلاثي راسب ابيض مخضر راسب بني محمر وضع الاسئله في النقطه دي كتير قوي منها ايه مع هيدروكسيد الصوديوم يقول لي كيف تميز ما بين املاح النحاس واملاح الالومنيوم كبريتات نحاس كبريتات الومنيوم كلوريد نحاس كلوريد الومنيوم بس هنا النحاس ثنائي هنا ايه الالومنيوم مش محتاج يقول لي ثلاثي لان الالومنيوم تكافؤ ايه قدامي ايه موجب ثلاثة طبعا مع النحاس بقول له ان بيديني راسب لونه ايه راسب لونه ايه ازرق بيسود بايه بالتسخين مع الالومنيوم راسب ابيض جيلاتيني يختفي مع ايه الزياده بالنسبه لهيدروكسيد الصوديوم يا جماعه هيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد الامونيوم هيدروكسيد حديد لاحظوا معايا هيدروكسيد نحاس هيدروكسيد الومنيوم هيدروكسيد ايه حديد ثنائي هيدروكسيد حديد ثلاثي هيدروكسيد هيدروكسيد هيدروكسيد هيدروكسيد يبقى المسؤول عن الكشف هنا ايون الهيدروكسيد ولا ايون الصوديوم لا ايون الهيدروكسيد السؤال ده جه قبل كده في الامتحان جه بالنص كده كيف يمكنك الكشف عن املاح النحاس الثنائيه باستخدام هيدروكسيد صوديوم ثم وضح ايهما المسؤول عن الكشف هل هي ايونات الهيدروكسيد السالبه ولا ايونات الصوديوم الموجبه ايه اللي هقوله هقول ايه هقول له باضافه هيدروكسيد صوديوم مع املاح النحاس يتكون راسب لونه ازرق يسود بالتسخين مع هيدروكسيد الصوديوم قلنا الراسب طلع مين اللي مسؤول عن الكشف ايون الهيدروكسيد ايوه السلام عليكم طيب كشف عن الهيدروكسيدات كلها اللي موجوده عندي سواء كان هيدروكسيد صوديوم او هي... آه نحاس او الومنيوم او حديد او حديد ثلاثي طبعا كله ده ناتج من ايه يا شباب ناتج من آه تكوين راسب ليه لون مميز كربونات الصوديوم احضرها ازاي في المعمل خدنا في الباب الثاني لو خدت ثاني اكسيد الكربون فعلته مع كميه من هيدروكسيد الصوديوم الساخن وبردت شويه تتكون بلورات من Na2CO3 زائد ايه زائد ميه طبعا زي ما احنا شايفين الصوديوم هنا فيه 2 هضرب برضو الوزن يا جماعه مهم جدا ان انا لازم اوزن الايه المعادله اللي موجوده معانا ثاني اكسيد الكربون مررته في هيدروكسيد صوديوم ساخن سبته يبرد اتكونت بلورات بلورات منين من صودا الغسيل الطريقه الثانيه في الصناعه ازاي بحضر Na2CO3 صناعيا ده طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبعدين بفضل مجهودات العالم سولفاي احنا عرفنا ديفي من شويه عمل ايه حضر الصوديوم وحضر البوتاسيوم حضرهم ازاي بالتحليل الكهربي لمصهور هالداتهم سولفاي هيحضر صودا الغسيل صناعيا هي صودا الغسيل بنعمل بيها ايه احنا عرفنا هيدروكسيد الصوديوم اقولهم تاني هيدروكسيد الصوديوم بنصنع بيه ورق بنصنع بيه ايه كمان الحرير الصناعي الصابون بنصنع ايه كمان ازاله شوائب حمضيه من ابار البترول بنصنع منها زي ما شايفين كده هيدروكسيد الصوديوم بصنع منها الصودا الغسيل كربونات الصوديوم بيستخدم في الكشف عن بعض الكاتيونات زي كاتيونات النحاس وكاتيونات الالومنيوم والحديد الثنائي والحديد الايه الثلاثي طيب صودا الغسيل قبل ما نشوف تحضيرها بطريقه سولفاي ايه الفايده الرئيسيه بتاعتها ازاله عسر الميه هزيل عسر الميه هصنع بيها الزجاج هصنع بيها النسيج هنصنع بيها ايه كمان بقول اهم حاجه فيها ازاله عسر الميه يعني ايه عسر ميه خدنا في سنه اولى برضو عسر الماء اللي هو الماء العسر اللي هو الماء الذي لا يكون رغوه مع الصابون نتيجه وجود املاح بتمنع ذوبان الصابون تمنع ازاله الاتساخات طبعا احنا لازم نستخدم في بعض الدول ربنا سبحانه وتعالى كرمنا الحمد لله بنهر النيل بالميه العذبه عندنا نهر النيل دوا ميه عذبه عادي جدا ما فيهاش املاح نهائي لكن ربنا يستر ونحافظ عليه عندنا كربونات الصوديوم دي المائيه المتهدرته اللي فيها 10 جزيئات ميه بتستخدم في بعض الدول لازاله عسر الميه عاوز اغسل ايديا الميه المالحه ما بترغيش ما فيش اي رغوه مع الصابون طيب نشيل الاملاح دي ازاي نشيل الاملاح الزياده دي ازاي باضافه صودا الغسيل صودا الغسيل اساسا رمزها ايه Na2CO3 مرتبطه او مختلطه ب 10 جزيئات ميه اوعى تنسى الجزيئات دي عندنا الكارناليت من شويه انا كنت كاتبه بستة ميه هنا صودا الغسيل معاها كام جزيء ميه معاها 10 حضرها ازاي سولفاي بقى تعال نتعرف على الجمال بتاع التحضير الراجل ده خد ايه نشادر غاز النشادر مرره على غاز ثاني اكسيد الكربون باضافه ملح الطعام دوب كل ده في الميه ايه اللي هيحصل كل ده هيبتدي يدوب مع بعض ويتفاعل بيدينا NaHCO3 اسمها بيكربونات الصوديوم بيكربونات الصوديوم دي ويطلع معانا كمان NH4Cl كلوريد امونيوم يبقى كلوريد امونيوم وبيكربونات الصوديوم لو خدت بيكربونات الصوديوم NaHCO3 سخنتها تسخين شديد بيطلع معايا Na2CO3 بيطلع معايا كمان ميه بيطلع معانا تاني ثاني اكسيد الكربون كم جزيء هنا عشان وزن المعادله 2 يبقى دلوقتي عاوزين ايه نتعرف على طريقه صناعه صودا الغسيل في الصناعه حضرها العالم سولفاي سولفاي حضر صودا الغسيل ازاي بامرار ثاني اكسيد الكربون مع النشادر اللي هو الامونيا في وجود ملح الطعام والميه كل ده مجمع مع بعض بدا يطلع بيكربونات صوديوم قابله للتسخين اه بتتاثر بالحراره بيكربونات الصوديوم طلعت كربونات صوديوم وميه وثاني اكسيد الكربون يبقى انا حضرتها في الصناعه بطريقه سولفاي سولفاي حضر ايه يا جماعه وتنسوا سولفاي حضر ايه صودا الغسيل ديفي عمل ايه حضر لي الصوديوم والبوتاسيوم هابر الحصه الجايه او هابر عمل ايه حضر لي غاز النشادر ثلاث علماء في الباب دوت في جزئيه تانية عاوزين نتكلم عليها اثر الحراره على كربونات الاقلاء يا ترى كربونات الاقلاء بتتاثر بالحراره كربونات الاقلاء شديده الثبات متماسكه تماسك عالي جدا جدا اضعفهم ثبات كربونات الليثيوم كربونات الليثيوم دي لما ابتدي اسخنها اسخنها عند درجه كام دي اضعافهم يا استاذ واصغرهم بتنحل بالحراره انحلال ايه بسيط جدا جدا بس درجه الحراره لازم تبقى عاليه بتوصل لكام ل 1000 درجه مئويه يعني لو خدت Li2CO3 سخنتها عند 1000 درجة مئوية شروط التفاعل يا جماعة مهمة أوعى حد ينسى يكتب شرط التفاعل كربونات ليثيوم لما سخنها بالحرارة بتدينا Li2O أكسيد ليثيوم عادي اللي فيه عدد تأكسد الأكسجين كام؟ سالب 2 زائد غاز ثاني أكسيد الكربون ممكن يقول لي من كربونات الليثيوم ازاي تطلع غاز اكسجين ايه سؤال تاني من كربونات ايه كيف تحصل كيف تحصل على غاز الاكسجين من كربونات الليثيوم منتهى البساطه هاخد كربونات الليثيوم هسخنها عند 1000 درجه اديتني اكسيد ليثيوم تصاعد ثاني اكسيد الكربون خده مرره على سوبر اكسيد بوتاسيوم المعادله اللي لسه كنت كاتبها بتاعه تنقيه جو الاماكن المغلقه سوبر اكسيد وثاني اكسيد الكربون في وجود العامل الحفاز كلوريد نحاس ثنائي يدينا كربونات بوتاسيوم وينطلق غاز الاكسجين برضو انا بقول كربونات الليثيوم بس اللي بتتحلل من الاقلاء اه هي مفيش غيرها طب هتكلم دلوقتي على Na2CO3 هسخنها بالحراره ايه اللي يحصل دي كربونات صوديوم شديده الثبات ثابته لا تنحل بالحراره ولكن ايه تنصهر بتسيح كيف تميز سؤال تاني بين كربونات ليثيوم وكربونات صوديوم ناخدها بطريقتين بلاش طريقه واحده ازاي اميز ما بين كربونات ليثيوم وكربونات صوديوم ايه الطريقتين دول اولا كربونات الليثيوم بتنحل بالحراره عند درجه 1000 كربونات الصوديوم ما تتحللش طب اميز بينهم ازاي الكشف التاني الكشف الجاف الكشف الجاف بتاعنا اللي هو كشف لهب بنزين بنعرض ساق من البلاتين للملح اللي مجهول عندي من الاثنين كربونات ليثيوم او صوديوم وعرضوا اللهب بنزين لو اداني لون قرمزي يبقى ليثيوم اداني لون اصفر ذهبي يبقى صوديوم اخر جزئيه معانا في الجزئيه دي نفهمها كويس اثر الحراره انا قلت على الكربونات كلها شديده الثبات ثابته ما تتحللش الا كربونات الايه الليثيوم طب نترات الاقلاء نترات الاقلاء خلي بالكم ان نترات الاقلاء كربونات الأقلاء تسمى الأملاح الأكسجينية لو خدت ان ايه ان او 3 نترات صوديوم سخنتها تتحلل اه بتتحلل الى ان ايه ان او 2 ويتصاعد غاز الاكسجين ايه اللي حصل هنا نترات الصوديوم ماده بتنحل انحلال جزئي انحلال بسيط وتصاعد منها غاز الاكسجين كربونات الليثيوم انحللت انحلال بسيط بس عند درجة 1000 تصاعد ثاني أكسيد الكربون أكشف إزاي عن دول ثاني أكسيد الكربون بيعكر مية الجير الأكسجين بيزود الاشتعال عندي كمان KNO3 نترات بوتاسيوم سخنت اتنين جزيء يدينا KNO2 اتنين جزيء زائد غاز ايه الأكسجين ده نيتريت بوتاسيوم ده نترات بوتاسيوم اللي ممكن أسميه ملح البارود ليه؟ نترات البوتاسيوم ده لما بيتحلل بيصاحبه انفجار بيطلع غاز الاكسجين بنصنع منه البارود طب نترات الصوديوم لا ما ينفعش اشمعنى ما هو نفس الكلام بيتحلل ويطلع غاز اكسجين لان نترات الصوديوم او ماده الصوديوم عندي ماده متميعه يعني تمتص بخار الميه لا يصاحبها انفجار مش هيصاحبها انفجار وانطلاق غاز الايه الاكسجين يبقى دلوقتي حاولنا نجمع مع بعض عناصر الأقلاء في حته برضو اخيره اقولها قبل ما تخلص الحلقه بتاعتنا عندي آه هيدروكسيد الصوديوم بنحضره ازاي ما اتقالتش دي هيدروكسيد الصوديوم ده زي ما شفنا الصوديوم دي في حضر الصوديوم بالتحليل الكهربي لمصهور هاليداتها انا لو جبت المحلول وخدت محلول كلوريد الصوديوم وعملت له تحليل كهربي الصوديوم يتحد مع الهيدروكسيد ويتكون هيدروكسيد صوديوم لو خدنا محلول كلوريد الصوديوم بالتحليل الكهربي يتكون هيدروكسيد صوديوم كربونات الصوديوم قلنا بنحضرها ازاي في المعمل بمرر غاز ثاني اكسيد الكربون على هيدروكسيد صوديوم ساخن تترك ليبرد يتكون بلورات من كربونات الصوديوم لو خدنا كمان طريقة سولفاي لتحضير صودا الغسيل صودا الغسيل دي طبعا لا تنحل بالحرارة اللي هي كربونات الصوديوم العادية اللي كنت كاتبها من شوية اللي هي Na2CO3 طبعا حضرها خد النشادر مع ثاني أكسيد الكربون مع ملح الطعام مع المية المجموعة دي كلها طلعت بيكربونات صوديوم سخنا بيكربونات الصوديوم اتكونت عندي كربونات صوديوم ومية وثاني أكسيد الكربون كربونات الصوديوم وبيكربونات الصوديوم مواد بيضة لما سخن بيكربونات بتتحلل لو سخنت الكربونات لا تنحل لشدة الثبات طبعا حاولت بقدر الإمكان أجمع كل العناصر كمراجعة ليكم بالنسبة لعناصر الأقلاء لينا إن شاء الله لقاء تاني لو لينا عمر بإذن الله نكمل عناصر الفئة B ونحاول نراجع الأسئلة المهمة على الجزئية الأولى لعناصر الأقلاء في أسئلة كتيرة الحصة الجاية إن شاء الله ويا رب أكون قدرت أفيدكم بجزئية بسيطة من المنهج بتاعنا وبالله التوفيق وربنا يوفقكم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته